بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله أرسله ربه رحمة للعالمين يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وفي رواية إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه ويقول إمام المحققين إمام القراء الإمام أبي الخير محمد ابن محمد ابن محمد ابن الجزري الشافعي رحمه الله تعالى وبعد فالإنسان ليس يشرفه إلا بما يحفظه ويعرفه لذاك كان حامل القرآن أشراف لمة أولي الإحسان وإنهم في الناس أهل الله وإن ربنا بهم يباهي وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى وهو في الأخرى شافع مشفع فيه وقوله عليه يسمع يعطى به الملك مع الخلد إذا توجه تاج الكرامة كذا يقرى ويرقى درج الجنان وأبواه منه يكسيان فليحرص السعيد في تحصيله ولا يمل قط من ترطيله سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وأسعد الله أيامكم بكل خير وبركة مع قراءة أهل المدينة مع رواية ورش عن الإمام نافع المدني بإذن ربي تبارك وتعالى سنلتف اليوم مع استكمال باب الفتح والإمالة وتعودنا في كل حلقة من حلقات برنامج رؤية ورش استهل أولا بشرح الأصول ثم نمر سريعا على التلاوة المنهجية وطبعا التلاوة كما نحن متواصلون مع التلاوة المنهجية من آية ذكر الحكيم من سورة النساء الكبرى إن شاء الله يكون عندنا النهاردة من الآية 114 إلى الآية 121 من نفس السورة الكريمة احنا مرينا على باب الفتح والإمالة واتكلمنا فيه وابتدينا نعيد ترتيب أوراقنا مع باب الفتح والإمالة واتفقنا ان احنا هنعرضه بشكل مبسط سهل ومش هنفرط في اي معلومة ولكن هنتكلم فيها بشكل فوائد واتفقنا ان احنا في شرحنا عشان يستفيد منه المبتدئ ويستفيد منه المتقدم المبتدئ اللي هو لسه بيتعلم رواية ورش والمتقدم هيستفيد منه ازاي نشرح اصول الرواية عشان الشرح مهم جدا لان ممكن الانسان يشرح بطريقة معينة يجعل اللي قدامه يبتدي يصاب بشيء من الضيق أو النفور وهو بيشرح أي رواية أو أي قراءة أو حتى أي حكم تجويدي حتى ولو كان يختص برواية حفص بإذن الله تعالى إحنا كنا تعرضنا في باب الفتح والإمالة إلى تقسيمة معينة اتكلمت فيها وقلت إنه عندنا الإمالة قسمين عندنا إمالة صغرى وهي المسمى بالتقليل وعندنا إمالة كبرى طبعا في الحرف المقطع هي في سورة طه احنا ماشيين ما زلنا مع بعضنا في المقلل قولا واحدا انا لسه لحد دلوقتي ما دخلتش على المقلل بخلف عنه لان بقول لاخواني برضه لو حد لسه بيفتح شاشة التلفاز دلوقتي وبيشاهدني اتفقنا ان في الفاظ لما ورش يقراها بالفتح والتقليل زي موسى موسى ده بيسمى المقلل بخلف عنه اما لو لفظ لا يقرأ إلا بالتقليل فقط فهذا يسمى بالمقلل قولا واحدا لو سمحت خلي بالكم من هذا الكلام دي قواعد بنقعدها من, من دلوقتي عندي لفظة فيها فتح وتقليل يبقى اسمه مقلل بخلف ها عنه أما لما يكون عندي لفظة تقرأ بالتقليل فقط فده مقلل قولا واحدا النقطة الثانية اللي عايز أقعدها عشان ما ننساهاش المقلل بخلف عنه يعني كلمة فيها فتح وتقليل الكلمة دي ترتبط بالبدل أما المقلل قولا واحدا فلا يرتبط بالبدل طيب المقلل قولا واحدا اتفقنا ان انا عندي في المقلل قولا واحدا اخر ما شرعت في الشرح ان انا عندي حروف مقطعة في اوائل الصور ابتديت اقسمها معاكم المقلل قولا واحدا عشان اذكركم امر مر الكرام عشان اكمل عندي الحروف المقطعة الممال فيها أو المقلل فيها قولا واحدا الحرف المقطع حاء صح كده في جملة حاميم والحرف المقطع را را يعني في كل الصور اللي تحمل الحرف المقطع را بدءا من سورة يونس وانتهاء بسورة الحجر ست صور زي الحواميم سبعة بعد كده اتفقنا ان الحرف المقطع ها ويا الحرف المقطع ها يبقى ها عشان يبقى مقلل قولا واحدا والحرف المقطع يا هيبقى يا خلاص وهذا هذان الحرفان ما جوش إلا في سورة مريم خلاص طيب نأكد على ها ويا ماشي كده ها ويا عشان نأكد عليهم في سورة مريم طب ليه أنا حددت مريم لأن عندي ها في سورة طه ده هيبقى ممال إمالة كبرى طيب ده ملخص سريع لأن أنا مشيت عليه عندي كمان كلمات وألفاظ قرأناها بالتقليل زي إيه؟ زي لفظ الكافرين سواء كان معرفا بال الكافرين أو نكر كافرين بس خلي بالكم لو سمحت المزيد بالياء والنون لأن عندي في ناس بيقولوا الكافرون هنقلل لا الواو والنون لا اللي بالياء والنون الكافرين أو كافرين وآخر حاجة أنا وقفت عندها الفعل رأى وقلنا إن هيحصل تقليل للراء والهمزة رأى مع تثليث البدل فاكرين؟ طيب تيجوا بقى مع بعضنا النهارده نشوف الجديد بتاع حالات المقلل قولا واحدة تعالوا كده بنقول تابع قسم المقلل قولا واحدة أول حاجة بقول الحالة الثالثة اسمها ذوات الراء شوفوا أنا سميتها إيه ذوات الراء بقول استنتج معي حكم الألف المادية خلي بالكم أنا بقول لك استنتج معايا حكم الألف المادية من حيث الفتح والتقليد يعني أنا عايزك تقول لي مفتوحة ولا مقللة في اللفظين التاليين مع ملاحظة الحرف الذي يلي الألف المادية يعني شوف الحرف اللي جه ورا الألف المادية تشكيله إيه من حيث المسمى والموقع والتشكيل لفظ النار النار سامعين صوت الألف النار آه ده أنت الألف أنت مقللها مش فت... أصل لو فتحتها تبقى النار لكن أنا بقول النار طيب أبصارهم سامعين صوت الألف أبصارهم برضو حكم الألف التقليل قولا واحدا يبقى أنا بقول لك استنتج معي حكم الألف المادية من حيث الفتح والتقليل في اللفظين التاليين مع ملاحظة الحرف الذي يلي الألف الإيه المادية عايزك شوف أنت قلت إن الألف هتبقى مقللة طب من فضلكم بصوا الحرف اللي ورا الألف بقول لك بقى مع ملاحظة الحرف الذي يلي الألف المادية من حيث إيه؟ تلاحظوا من ناحية إيه؟ اسمه وموقعه في الكلمة وتشكيله طب ما تيجي نشوف تعالوا نشوف مع بعض كده أهو بقول لك لاحظ معي النار وأبصارهم بقول لك نلاحظ من المثالين السابقين أنا جبت لك الكلمتين تاني عشان تخلي بالكم منهم نلاحظ من المثالين السابقين أن الألف المادية جاء بعدها الحرف اسمه إيه؟ راء موقعه في الكلمة إيه؟ متطرفة تشكيلها إيه؟ مكسورة متصلة بالألف المادية وخلي بالكم كل كلمة مكتوبة جوه المربع أنا أعني بها حاجة مهمة جاء بعدها راء ومتطرفة ومكسورة ومتصلة بالالف المادية يعني بعد الالف الراء مفيش بين الالف والراء حاجة عشان كده كتبت متصلة بالالف المادية واخدين بالكم بس ممكن حد يجي يسألني ويقول لي ايه يا شيخ النار صحيح بعد الالف راء في كلمة النار ومتطرفة في اخر الكلام ومكسورة طب ابصارهم الراء هنا مش متطرفة يا شيخ ده الراء هنا في وسط الكلام اقول له لا خلي بالك لو سمحت ابصار هم هم دوت من أصل الكلمة ولا زايد عن الكلمة هم دي ده ضمير مش من بنية الكلمة هم ده ايه ضمير زائد أنا ليا دعوة بالأصل أصلها أبصار أصلها ايه أبصار ماليش دعوة بهم ماليش دعوة بالضمير يبقى هنا برضو الراء هنا ايه في أبصارهم متطرفة ومكسورة ورحت كاتب قاعدة بتقول لو سمحت القاعدة بتقول إذا جاء بعد الألف المادية راء متطرفة مكسورة متصلة بالألف فحكم الألف التقليل قولا واحدا سواء تجردت هي مين دي سواء تجردت عن الضمير أم اتصلت به هي مين اللي تجردت عن الضمير أم اتصلت به الراء سواء الراء وراها ضمير زي أبصارهم أو ما وراهاش ضمير زي النار يبقى طالما أن الألف جه وراها راء ومتطرفة ومكسورة خلاص سواء كان وراها ضمير أو ما فيش وراها ضمير يبقى معنى كده حكم الألف الإيه التقليل قولا واحدا طب ما تيجي نشوف الفايدة اللي جاية بتقول إيه الفايدة اللي جاية مهمة جدا بتقول استنتج معي حكم الراء وقفا هنا بقى الكلام هنا بقى شغل الفوائد بقى يقول لك استنتج معي حكم الراء وقفا طب أنا لو وقفت على الراء دي أخبارها إيه استنتج معي حكم الراء وقفا إذا جاء قبلها ألف مادية مقللة لو جات لك ح... لو جالك حرف راء وقبل الراء دي ألف أنت مقللها من واقع الأداء النار شوف أنا قللت الألف يا ترى لما وقفت على الراء فخمتها ولا رققتها عايز رد هقولها تاني عشان نسمع صوت الراء النار ها انت لما قللت الألف كان لازم عليك انك ترقق الراء طب اسمع اللي جايه كالفخار كالفخار شوف انت لما رققت الألف ها شوف لما انت قللت الألف رققت الراء ولذلك بقول لك حكم الراء وقفا الترقيق لأنه يلزم من تقليل الألف المادية ترقيق الراء وقفا طول ما انت بتقلل ألف ووراها راء لازم الراء دي تترقق لأني مش ممكن أعرف أفخم راء وقبلها ألف مقللة أبدا مستحيل مستحيل شوف الجملة مستحيل يبقى طالما انك قللت الألف لازم ترقق الراء طب تعال نشوف الملحوظة اللي جاية الملحوظة بتقول الآتي سكون الراء خلي بالكم قبل ما أقول الملحوظة دي أنا مش قايل لازم يجي بعد الراء لازم يجي عشان أقلل الألف يجي وراها راء متطرفة مكسورة طب ما واحد يقول لي يا شيخ انت لما وقفت على الكلمة انت سكنت الراء فما بقتش مكسورة يبقى نرجع الألف لأصلها بقى ونفتحها زي حفصة أقول له لا لا لأنك لما وقفت على الراء وسكنتها السكون ده أصلي ولا عارض بسبب الوقف هلاقي حد يقول لي اه لا لا لا ده سكون عارض بسبب الوقف يبقى ما اخدش بيه طالما ان السكون عارض بسبب الوقف مش هاخد بيه عشان كده قلت ملحوظة سكون الراء لأجل الوقف لا يؤثر على تقليل الألف المادية تاني تاني سكون الراء طالما انك وقفت وسكنت الراء يا ترى الالف هتتاثر ما تتقللش لا لازم تتقلل ماليش دعوه بانك الراء سكنتها ولا لا لان السكون دوت بسبب الوقف حاجه عارضه عشان كده بقول لك سكون الراء لاجل الوقف لا يؤثر على تقليل الالف الماديه بدليل لما وقفت قلت النار مش انا مسكن الراء يا ترى اثرت على الالف ولا برضه قللتها برضه قللتها وصل الكلام كالفخار برضو قللت الألف بالرغم ان انا مسكن الراء خلاص تعالوا ناخد الفايدة التانية الفايدة التانية بتقول ايه بقى بقول لك استنتج معي حكم الألف المادية استنتج معي وهنا بقى الكلام مهم هنا كلام مهم بيقول لك ايه استنتج معي حكم الألف المادية من حيث الفتح والتقليل في الألفاظ التالية اسمع بقى ونمارق ونمارق ايه ده ده انت فاتح الالف اهو الالف اهي مفتوح صح ولا لا يبقى حكم الالف الفتح ليه ده بعدها راء يا شيخ ومكسوره اهي بس انتوا نسيتوا حاجه الراء بعدها راء صحيح ومكسوره اه بس اسال سؤال الراء دي متطرفه ردوا عليا الراء دي متطرفه لا دي متوسطه لان القاف معاها من الكلمه ونمارق ينفع افك القاف عن الكلمة عشان اقول وانا مار عشان اقول ان القاف دي زايدة القاف دي زايدة عشان تبقى الراء متطرفة لا دي اصلية يبقى الراء هنا ايه موقعها متوسطة يبقى فقدت الشرط يبقى حكم الالف الفتح والسبب لان الراء متوسطة طب كلمة طائر اه في الف والراء مكسورة بس اه ده في همزة بين الالف والراء فاكرين لما قلت لما يقلل الألف لازم يبقى الراء ورا الألف متصلة بها عشان كده جت الحالة دي حكم الألف الفتح للسبب لوجود الهمزة فاصل الهمزة حاجز فاصل بين الألف والراء طب بضارهم ومضار وعلى فكرة كلمة بضارهم ومضار مفيش غيرهم في المصحف على سبيل الحصر ايه حكم الألف بضارهم يا شيخ ما هي الراء هي مكسورة بضارهم يبقى متطرفة يا شيخ محمد لأن هم ده ضمير هقول لك اه انا موافقك ان هم ده ضمير زائد عن الكلمة يبقى الكلمة بضار بقى يا شيخ محمد يبقى الراء متطرفة مكسورة بس قبل ما تتكلم وتتسرع اسألك سؤال الراء ديت مشددة ولا مخففة تقول لي الراء دي مشددة اقول لك الراء المشددة او اي حرف مشدد عبارة عن ايه عبارة عن حرفين الاولاني رد عليا ساكن والتاني متحرك طب ما هو الاولاني الساكن ده هو اللي ورا الالف يبقى كأن بين الألف والراء المكسورة ديت راء ساكنة لأن بتتعامل مع راء مشددة صح ولا لأ طب مضار مضار برضو راء مشددة فكأن بين الألف والراء المكسورة راء ساكنة حكم الألف الفتح السبب لوجود الراء الأولى الساكنة فاصل بين الألف والراء الثانية المتحركة أرجو أن يكون الكلام واضح شغل فوائد باب الفتح والإمالة ممتع جدا في الفوائد اللي فيه مش صعب الكلام اللي قلته ده صعب برضه هتلقى منكم الاتصالات ولو في حاجة صعبة قولوا لي عيد تاني خلاص طيب تعالوا بقى نخش على التلاوة المنهجية عشان نتلقى الاتصالات بعد الأداء التلاوة إن شاء الله عندنا في تلاوة النهاردة من الآية 114 إلى الآية 121 من الآية معذرة من الآية 122 إلى الآية 127 إن شاء الله تعالى تلاوة النهاردة من الآية 122 إلى الآية 127 من قوله والذين آمنوا وعملوا الصالحات إلى قول فإن الله كان به عليما ماشي الكلام يلا نستمع للتلاوة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا آمنوا والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات سندخلهم جنات تجري من تحت تحتها الانهار الانهار لانهار سندخلهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله قيلا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى من ذكر أو أنثى أو أنثى وهو مؤمن فأولئك فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ولا يظلمون نقيرا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض الأرض الأرض ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا وكان الله بكل شيء محيطا ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي اللاتي لا توتونهن ما كتب لهن وترغبون وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما انتهت تلاوة صفحة اليوم بس عايز أكد لحين تلقي الاتصالات طيب معنا الاتصال الأول السلام عليكم
وبركاته السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضلي يا أخت شيماء ممكن أبقى- أبدأ من أول سورة إن شاء الله من مطلع الصفحة إن شاء الله بإذن الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا آمنوا والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار الأنهار الأنهار سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى أم،
ها ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا بارك الله فيك يا أخت شيماء أحسنتي طيب معنا متولي السلام عليكم يا السلام متولي عليكم عليك السلام ورحمة الله ازي حضرتك نقرأ الحمد منين لله يا أولا؟
متولي تفضل يا حبيبي
نقرأ منين آه، ومن أحسن دينا حاضر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفاً مم.
واتخذ الله إبراهيم خليلا مم.
ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا نعم
ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى مم.
قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم ها في بين الكتاب متولي بين نعم.
التقليل بين التقليل وما يتلى حاضر
مم.
قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا توتونهن ما كتب لهن
مم.
اللاتي لا توتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا مم.
وأن تقوموا لليتامى بالقسط مم. وما يتسلى.
وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما فتح الله عليك يا متولي أحسنت طيب معنا أخونا محمد من المنيا السلام عليكم يا محمد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف حالك يا محمد الحمد لله تفضل
مش هبدأ إن شاء الله من أول الصفحة تفضل يلا ماشي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من
طب واضح الاتصال انقطع طيب معنا الأخت شيماء السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خير خيرا جزاك تفضلي يا أخت شيماء أبدأ من الأول آه نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا والذين آمنوا مم.
والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات مم.
سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا مم.
وعد الله حقا مم.
ومن أصدق من الله قيلا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب مم.
من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا مم.
ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا مم.
ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى مم.
من ذكر أو أنثى وهو مؤمن
مم.
وهو مؤمن
صح وهو مؤمن وهو فأولئك مؤمن فأولئك يدخلون الجنة فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا مم.
ومن أحسن دين ها؟
نعم ومن أحسن ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع واتبع ملة إبراهيم حنيفا مم.
واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض الأرض الأرض مم.
وكان الله بكل شيء محيطا وكان الله بكل شيء محيطا مم.
ويستفتونك في النساء مم.
قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى كملي نعم كملي عشان عندك تحت لليتامى
وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي توتونهن مم.
اللاتي لا توتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا مم.
وأن تقوموا لليتامى بالقسط كده سويناهم كلهم بالفتح نعم ارجعي بقى تيم كلهم تقليد وما يتلي عليكم في الكتاب في يتامى الن- طيب نعم.
في يتامى لو وقفت عليها نعم.
وترجعي توصليها يبقى ما فيهاش حاجه نعم. وما يتلي عليكم في الكتاب في يتامى مم.
وما يتلى عليكم في وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي مم.
اللاتي لا توتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن مم.
وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى مم.
وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما بارك الله فيك يا أخت شيماء أحسنتي معنا الأخت أسماء من القاهرة السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضلي معلش أنا أول مرة أقرأ بس
بورش أه بورش ميسرة إن شاء الله تفضلي سهلة إن شاء الله ورش سهلة إن شاء الله يلا اقرأ إن شاء الله واحدة واحدة أه إن شاء الله يلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار جميل خالدين فيها أبدا وعد
طيب طب معنا ال- الأخت صباح السلام عليكم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته آه، اتفضلي يا حاجة صباح أقرأ من آية كاملة لو سمحت آه، من مطلع الصفحة والذين آمنوا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا يعني اقدر افهم من من تلاوة حضرتك يا حاجة ان حضرتك بتقرأي باشباع البدن
أيوة حضرتك ب- ب- بجيب الفتح والتقليل.
والتقليل تمام في في أنثى احسنتي آه.
وانا استشفيت لما قرأتي دخلتي مطلع الصفحة والذين امنوا أيوة اللي اكد لي المعلومة كلمة انثى أيوة فجبت فيها فتح وتقليل معا يبقى معنى كده انك بتقري بوجه الاشباع اللي هو أيوة.
نصيب الاسد تفضلي
ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا نعم واتخذ الله إبراهيم خليلا هم.
ولله ما في السماوات وما في الأرض الأرض الأرض نعم وكان الله بكل شيء محيطا وكان الله بكل شيء محيطا بارك الله فيك يا حاجة صباح احسنتي احسنتي معنا ام خالد من الشرقية السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته الحقيقة دي أول مرة أتصل بحضرتك ربنا يكرمك نسعد ونشرب بذلك يا حاج أسأل الله التوفيق اللهم امين امين امين آه، أقرأ من من أول آية إيه نبدأ من اول الصفحة ن- نبدأ من أول الصف يلا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ر- للرجال نصيب لا. خلي بال حضرتك يا حاج احنا في الآية 122
اه اه على مهل
صفحة كام مثلا صفحة 98
والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم سندخلهم جنات طيب أقول ملاحظة آه.
سند بين القلقلة سندخل سندخلهم جنات تجري جنات تجري من تحتها مم.
من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا مم.
وعد الله حقا ومن ومن أصدق من الله قيلا طب نضم القاف وما ومن نصب أصدق من الله قيلا مم.
ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب مم.
من يعمل سوءا يجز به ولا يجد ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا نعم صح كده صح كده الراء مرققة ولا نصيرا ولا نصيرا تمام ومن ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى مم.
أو أنثى صح وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة مم.
ولا يظلموا ولا يظلمون نقيرا صح يبقى بس مبين تغليظ اللام ولا يظلمون نقيرا ولا يظلمون نقيرا نقيرا ايوه كده ومن أحسن دينا ممن أسلم ممن أسلم وجهه ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع واتبع واتبع ملة إبراهيم حنيفا مم.
واتخذ الله إبراهيم خليلا تلاوتك.
خليلا تلاوتك طيبة يا حاج أم خالد تابعينا دايما باستمرار أدائك طيب أحسنتي بارك الله فيك معنا أمة الله من المغرب السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته معذرة يا أختي على الإطل- الط- الإطالة أطلنا عليك معذرة أو معذرة آه، نبدأ من أول قوله ومن أحسن دينا
حاضر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مم.
بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا مم.
ولله ما في السماوات وما في الأرض الأرض الأرض مم.
وكان الله بكل شيء محيطا وكان الله بكل شيء محيطا ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء مم.
في يتامى النساء اللاتي لا توتونهن ما كتب لهن وترغبون وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا مم.
وأن تقوموا لليتامى بالقسط مم.
قل الله يفتيكم فيهن وما يتلي عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي اللاتي لا توتونهن و... لا توتونهن ما كتب لهن وترغبون مم.
وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا مم.
وأن تقوموا لليتامى بالقسط مم.
وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما بارك الله فيك أحسنت معنا أخونا مصطفى من أسوان السلام عليكم يا مصطفى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا الله يكرمك هلا يا مصطفى جزاكم الله خيرا خيرا جزاك نبدأ من مطلع الصفحة ماشي
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات مم.
والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات
مم.
والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها مم.
خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا تجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا بارك الله فيك يا مصطفى أحسنت معنا أخونا يوسف من المغرب السلام عليكم يا يوسف السلام عليكم آه، وعليك السلام ورحمة الله وبركاته أخي يوسف ممكن أقرأ معكم الله يخليك تفضل أخي الكريم اقرأ من قوله تعالى ومن أحسن دينا ولا تريد أن تقرأ من مطلع الصفحة يا يوسف آه آه اللي اللي بتحب مش مشكلة طيب ابدأ من مطلع الصفحة إن شاء الله لضبط التلاوة أخي يوسف والذين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا طب لي ملاحظة أخي يوسف الأولى الأولى بيان القلقلة لحرف الجيم وجه وجهه الملاحظة الثانية ها هنا مد صلة صغرى يمد بمقدار حركتين فقط وجهه وهو وجهه وهو يلا ومن أحسن ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا مم.
واتخذ الله إبراهيم خليلا نعم ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا طيب عايز أضبط معاك كمان حاجة مهمة طالما ان طيب.
شيء هتمد كم تمد آه، لفظ شيء كم يمد يا اخي يوسف
آه حركتين لا اربع انت تقرأ من الازرق ام من الاصبهاني
آه رواية ورش عن نافع أي نعم أعلم أعلم أخي الكريم أنك تقرأ بورش عن نافع ولكن لورش عن نافع طريقين مهم.
طريق الأصبهاني وهذا من طيبة النشر وطريق الأزرق ها هنا نقرأ بالأزرق ويوجد الأصبهاني مهم.
بس أنت تريد أن تقرأ بالأزرق مهم.
لأنه هو المنتشر في بلاد المغرب فلفظ شيء يمد بمقدار أربع حركات شيء محيطا
طيب بارك الله فيك اقرأ أخي يوسف
وكان الله بكل شيء محيطا أحسنت ويستفتونك في النساء مم.
قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء مم.
في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط بس بين وما أخي يوسف وأن نعم.
تقوموا غنة الإخفاء
طيب وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما بارك الله فيك أخي يوسف أحسنت معنا أخونا مصطفى من القليوبية السلام عليكم يا مصطفى عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ك- تفضل أخي مصطفى الشيخ الله يكرمك أنا أول مرة أقرأ ما أكبرش تفضل أخي الكريم بها ونعمة نشرب بذلك إن شاء الله وإن شاء الله ميسرة بإذن الله تعالى تفضل
يا رب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا والله حق فمن أصدق من الله قيلا ليس بأمنيكم ولا أماني أهل الكتاب أخي مصطفى أيوه أه، هستأف من حضرتك ليس بأمانيكم بين كسر الياء تسمعني؟
اه اه بين, بين كسر الياء ليس بأمانيكم يلا تقرأ أمانيكم ولا أماني أهل الكتاب
هم.
يعمل سوءا يجز به ولا يجد له
طب واضح الاتصال انقطع نرجو ان شاء الله يعوضنا الاتصال ويكون الصوت اوضح اخي مصطفى ان شاء الله لضبط الحروف ان شاء الله معنا اخونا محمد من المغرب السلام عليكم يا محمد
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اعزك الله اخي محمد تفضل الله يرحمك من أين أقرأ من البداية؟
من مطلع الصفحة ان شاء الله اخي محمد نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا آمنوا والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار الأنهار الأنهار بس اخي اخي محمد تجري ا- ا- انتبه الي كويس ان انت وقفت على هذه اللفظة اولا هل الالف بتاعت الانهار مقللة
لا اذا الراء مفخمة
نعم تنبهت الانهار لانهار مفخمة بينها مرة اخرى
سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا مم.
وعد الله حقا مم.
ومن أصدق من الله قيلا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به لا.
ولا يجد له محمد يجزى ما في ألف يجزى به نعم من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا مم.
ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى مم.
ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ب- بين آه، طب ومن أحسن محمد نا نقيرة ولا نا بين ترقيق لا.
النون
فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه
واضح ان الاتصال انقطع يعودنا ان شاء الله الاتصال مرة اخرى آه، محمد ان شاء الله لضبط الحروف آه، ليه تعليق بس الح- لان احنا تلقى اتصالات اخرى آه، باكد على بعض حاجات في الصفحة يعني ليس بامانيكم اتمام حركة كسر الياء خلاص الايه دي مهمة ضبطها جدا عشان اتمام حركة كسر الياء ليس بامانيكم بامانيكم نبين كسر الياء طيب إما إيه تاني عندنا آه، من يعمل سوءا يجز به ليست يجزى به ما فيش ألف ليه ما فيهاش ألف هو مش الأصل الفعل يجزى في ألف مادية بس هنا موقع الإعرابي مجزوم هنا الفعل المضارع مجزوم بحذف حرف العلة طب فين أداة الجزم من خلاص معنا اتصال طيب أخونا أسامة السلام عليكم أسامة
وعليكم السلام تفضل أخي الله أسامة وبركاته هل أقرأ؟
تفضل أخي الكريم اقرأ من مطلع الصفحة والذين آمنوا نعم نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا بس خلي بالك أسامة من حاجة مهمة أين حكم النقل ممن أسلم
الغنة لا النقل النقل لورش ممن أسلم
إن- أنا أق- هل أقرأ حفص أم أم ورش؟
أنت تقرأ بورش أتريد أن تقرأ بورش أم بحفص بحفص عايز تتدرب على حفص اقرأ بحفص نعم ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن وهو محسن واتبع ملة إبرا- إبراهيم حنيفا بس خلي بالك يا أسامة أسامة ال- الغنن الغنن وهو محسن واتبع
وهو محسن واتبع ملة إبراهيم
طيب انقطع الاتصال طيب معنا الأخت صباح السلام عليكم الأخ صلاح السلام عليكم صلاح صلاح تفضل أخي صلاح السلام ورحمة الله وبركاته وعليك السلام تفضل أخي صلاح اقرأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم في جنات تجري بس أخي صلاح سندخلهم أيوة كده.
جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا طيب أأكد على معلومة أخي صلاح نعم سيدي.
أنت تقرأ بتوسط البدل
نعم مظبوط كده طيب أنثى بالفتحة أم بالتقليل على التوسط
بالتقليد أحسنت اقرأها مرة أخرى وأظهر ومن التقليد يعمل من الصالحات من من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا بارك الله فيك أخي صلاح أحسنت معنا أخونا الفهري من تونس السلام عليكم السلام عليكم شيخ عليك السلام ورحمة الله أخي الكريم جزاك الله خير شيخ علي بارك الله فيك أه، تقرأ من والذين آمنوا أه، اقرأ من مطلع والذين آمنوا نعم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار الأنهار الأنهار تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا أداءك طيب أخي بس رقق الدال وما نص دا دا نعم ومن أصدق من الله قيلا مم.
ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب مم.
من يعمل سوءا يجد به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن وهو محسن واتبع ملة إبراهيم وك عفوا واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا بارك الله فيك أخي الكريم وأتمنى اتصالاتك إن شاء الله تتواصل دائما وتستمر بإذن الله تعالى في البرنامج بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم يعني سبحان ربي الحلقة انقضت سريعا إن شاء ربي في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى هنستمر إن شاء الله في عرض المقلل قولا واحدا والانتهاء منه بإذن الله تعالى ثم استمرار التلاوة المنهجية في سورة النساء أو مع سورة النساء الكبرى بإذنه تبارك وتعالى إن قدر البقاء واللقاء هذه الدنيا كساعة اجعلوا الأعمال طاعة واشتروا الخير بضاعة من يدي الهادي محمد هذه الدنيا تزول والبقى فيها لا يطول غدا في البعث نقول اشفع لنا يا محمد إلى حلقة جديدة ألقاكم إلى ذلك الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أنعم بالقارئ والسامع لرواية ورش عن نافع يرويها جمع عن جمع والجمع ثقات ومراجع آيات أحكمها البارئ إعجاز فياض ماتع لرواية ورش نفحات ونظام علوي رائع طوبى للمؤمن يتلوها يطلبها علما ويتلوها